أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان قصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل والآيات من 23 ل 26 وكمان في بشارة متى الإصحاح السادس الآيات من 6 ل 11 وإصحاح 11 الآيات من 9 ل 13 وكمان في بشارة متى إصحاح 22 والآيات من 36 ل 40 شاهد عيان النهارده اسمه متياس واخد اسمه ده من ابوه اليوناني واخد الاهم هو ايمانه بالله يهوى من امه اليهوديه متياس كان واحد من ال 12 اللي ابتدوا ينشروا الايمان بيسوع المسيح في الارض كلها لكن قبل كده كان ليه حكايه تانية تعالوا نسمعها سوا ونسمع متياس شاهد عيان النهارده وهو بيحكي لنا رحلته من الشك للايمان بيسوع المسيح كرب واله
اسمي متياس اتولدت وتربيت في قيصرية المدينة الجميلة اللي على شواطئ البحر المتوسط أبويا كان راجل يوناني كان شخصية عملية قوي كان تاجر شاطر كان كل هدفه إنه يعيشنا في أحسن عيشة أمي كانت يهودية مؤمنة أصرت إنها تبعتني أنا وأخويا نتعلم التعليم اليهودية في المجمع اليهودي في قيصرية بالرغم طبعا من رفض أبويا لأي تعليم دينية لكن ما رفضش رغبة أمي في تعليمنا وتربيتنا على ديانتها احيانا طبعا كان بيرفض تصرفاتنا وتعاليمنا الدينيه خصوصا لما تبقى ضد حاجات هو طالبها مننا
انت جاي امتى للمحل النهارده انا محتاج لك تجيلي النهارده معلش يا بابا انا مش هقدر انزل النهارده يظهر ان حضرتك نسيت النهارده السبت وماله السبت ما هو يوم شغل زي اي يوم وانت ما بتقضيش طول اليوم في المجمع حتى لو كان يوم السبت لكن يا بابا انا بامن ان اذا اكرمت ربنا ان انا يعني هحفظ يوم السبت ربنا هيبارك الشغل وهيكتر وكمان هستمتع بيوم راحه هو الهك ده طلباته كتير قوي كده حتى انه بيتدخل في اللي انا بطلبه منك كويس اني مرتاح من عبادة الاله ده اللي مش وراه غير العطلة
طبعا كان صعب عليا ان انا اشرح له سبب وجود كتير من الاحكام والقواعد في ديانتنا رحت للمجمع في اليوم ده وانا مليان بالاسئله والمشاعر المتلخبطه كنت عارف اني لازم اطيع ابويا ده من ضمن الوصايا وخصوصا انه كان بيتعب عشان يخلينا عايشين مرتاحين ما بيطلبش مننا طلبات كتير لكني اتعلمت في المجمع اني ما اشتغلش يوم السبت لازم اقدس اليوم ده واستريح فيه لما وصلت للمجمع قررت ان اخد راي اقرب صاحب ليا في المشكله دي كان يوستس اكبر مني بحوالي خمس سنين وكتير كنت بعتبره مش بس صاحب لكن كمان مرشد روحي ليا يوستس يوستس تعال نروح نتكلم في اي حته في حاجه عاوز اخد رايك فيها طبعا يا متياس تعالى ممكن نروح نقعد في الجنينة دي اللي قدام المجمع خير يا سيدي ايه الموضوع اللي عايز تاخد رأيي فيه طبعا انت عارف ان ابويا مش بيامن بالله هو مش بيرفض ان اجي للمجمع لكن بيبقى دايما عايزني ابقى جنبه لما يحتاجني حتى في ايام السبت انا عارف ان ابوك راجل طيب لكن من الطبيعي انه ما يفهمش اهمية تنفيذنا وطاعتنا لوصايا موسى انت طبعا عايز تساعده لكن انت ما ينفعش تعمل كده في ايام السبت ما هو ده اللي محيرني طب لو قلت له لا اعمل ايه بالوصيه اللي بتقول اكرم اباك وامك حتى تطول ايامك على الارض ده تقليد قديم ان احنا ما نشتغلش يوم السبت وهتقع في مشاكل كبيرة مع قادة المجمع لو سمعت كلام أبوك
كنت فاكر ان كلامي مع يوستوس هيريحني لكن بالعكس زود الاسئله جوايا في رايي كان الناموس اللي اداه ربنا لموسى من سنين كان واضح وسهل لاي حد انه ممكن يفهمه لكن مع الوقت انضافت ليه كتير من القوانين والاحكام اللي بتتعارض مع روح الوصايا قررت يوميها اني لازم ازور واحد من الحكامات الكبار واشرح له مشكلتي ورحت فعلا كان متعاطف معايا جدا واعترف لي ان هو نفسه عنده الكثير من الاسئله وقال لي يوميها اللي غير مسار حياتي كلها
شوف يا متياس يا ابني أنا نفسي عندي نفس الأسئلة عن صرامة الناموس وأحكامه متهيألي مع مرور السنين زود معلمين الناموس الكتير من الأحكام والشرايع اللي ممكن تكون مش ضرورية يعني انت برضو عندك نفس الاسئله ويمكن أكتر منها بكتير لكني قابلت قريب معلم ساعدني إني أفهم إيه اللي عاوزه ربنا من الناس اللي بتعبده معلم مين المعلم ده وسمعته فين اسمه يسوع من قرية قريبة من الناصرة سمعته هو بيتكلم في مجمع قريب من كفر نحوم كان بيتكلم إن الله هو أبونا السماوي المحب ومن ضمن اللي قاله إنه مش جاي عشان ينقض الناموس لكن عشان يكمله يكمل الناموس هو حكام دارس ولا نبي جديد متهيألي انت لازم تجاوب على السؤال ده بنفسك دور على يسوع اسمع له راقبه وبعدين انت اللي تقرر هو مين
وبالعافيه قدرت ان اقنع يسطس انه يجي معايا عشان ادور على المعلم الجديد سافرنا سافرنا وياه حوالي اربع ايام لحد ما وصلنا بلد اسمها كفر نحوم بسرعه لقينا يسوع كان في ميات ويمكن الاف من الناس ملفوفين حواليه كلهم قاعدين في هدوء غريب كلهم بيسمعوه من حظنا الوحش اول ما وصلنا كان خلص الوعظه فمشينا وسط الناس اللي كانت بتسمع للوعظه وسمعناهم بيتكلموا عن معجزات شافوا يسوع هو نفسه بيعملها وفي ناس كانت بتتكلم بتتكلم عن وضوح تعاليمه وبساطتها والمحبة اللي بيتكلم بيها عن الله تاني يوم عرفنا انه هيتكلم في مجمع كفر نحوم كنا أول ناس هناك لكن ضيقوا اتملى المكان على آخره بالناس كان في عدد كبير ساعتها من القادة الدينيين وسط الناس كان مجموعة كبيرة من الكهنة طبعا معروفين بلبسهم الأسود وكمان كتير من المرضى والعرج
طبعا مفيش أسهل من الكلام والكلام كتير عن المعجزات اللي بيتقال إن يسوع عملها أنا بس عايز أسألكم حد شاف بعينيه ولا بتصدقوا الكلام وخلاص حد شاف بعينه خلاص خلاص بس أحسن له إنه ما يعملش أي معجزات النهاردة
اهو اهو اللي اسمه يسوع وصل خلينا نشوف اذا كان هيحفظ السبت ولا لا
لو سمحتم بما إن الحاخام الناصري وصل بالسلامة في حد عنده أي سؤال عاوز يسأله له؟
ايوه انا النهارده الصبح سمعته من مصدر موثوق بيه ان تلاميذك كانوا ماشيين وسط الحقول ومدوا ايديهم وقطفوا سنابل وفركوها بايديهم وسفوها انت ازاي تسمح انهم يعملوا كده في يوم السبت انت مش عارف انه ما يحلش
متهيألي كلكم قريتم وعرفتم اللي عمله داوود لما جاع هو واللي معاه وازاي دخل بيت الله وأخد من خبز التقدمة وأكل وادى اللي معاه كمان من الخبز اللي ما يحلش أكله غير للكهنة وبس ابن الإنسان هو برضه رب السبت سمعتوه؟ سمعتوه كلكم؟ سمعتوا قال ايه؟ ده بيقول ان هو رب السبت ده بيقول ان هو الله خلاص خلاص ناوي تعمل ايه تاني يا يسوع؟ عاوز تعمل ايه تاني تنجس بيه المكان؟
ساعتها وقف راجل من وسط الناس واتحرك ناحية يسوع كانت ايده اليمين في نص طول ايده الشمال ومشي ببطء ناحية يسوع عينيه عينيه ما نزلهاش من عينيه والناس كلها سكتت وعينيها بس على يسوع كانوا عايزين يعرفوا هو هيعمل ايه طبعا الفريسين كانوا مستنيين اي غلطه اي تهمه يتهموا بيها يسوع ساعتها يسوع وقف بكل هدوء وبص لهم وكانه بيقول للفريسين انا رايكم ما يهمنيش
أسألكم سؤال أخير يا ترى ينفع نعمل الخير ولا الشر في يوم السبت إن إحنا نخلص نفس ولا نهلكها مد إيديك يا أخي
لو كان كل الناس قالوا لي على اللي حصل ما كنتش هصدق اللي شفته بعينيا شفت ايد الراجل اللي كانت ايديه عامله زي ايد الطفل بقت في الحجم الطبيعي بكل عضلاتها الراجل ساعتها ما قدرش يكتم فرحته والفريسين برضه ما قدروش يكتموا غيظهم طلعوا كلهم وسابوا المجمع وانا يوسف صاحبي خرجنا من المجمع واحنا طالعين قابلنا مجموعه من الفريسين اللي كانوا عمالين يتكلموا مع بعض بمنتهى الغضب واخيرا لقينا مكان هادي ينفع نتكلم فيه عن اللي شفناه
شفت يا متياس يسوع ده ذكي جدا لكنه في نفس الوقت معرفش يحسبها هو كان فاكر انه ينفع انه يقول انه اعظم من الناموس وتفوت كده كان لازم يعرف ان الفريسيين مش هيفوتوها له هو راجل ذكي اه بس ما بيعرفش يحسبها صح انت شايف الموضوع كده يا يسطس انه ذكي طب فكرك اي نوع من الجنون او الشر اللي شافها دراع الراجل ده دي لعبة ثم أنا مش متأكد إن كانت دراع الراجل ده كانت فعلا يابسة ولا لأ مش ممكن يكون كان مخبيها تحت هدومه لكن اللي قاله ده هو اللي يدينه خبيها ازاي دي دراعه دراعه كانت قصيره وناشفه اللي عمله يسوع للراجل ده النهارده اكبر واهم من اي قوانين واي احكام قاسيه يا ابني دي لعبة سحر ملوش تفسير وهو خلاك تصدق إنه ممكن يكون ابن الله خلي بالك يا متياس خلي بالك
قعدنا ساكتين طول الليل بعدها وتاني يوم بالعافية قدرت أقنع يسطس إنه يجي معايا عشان يشوف يسوع للمرة التانية ما كانش من الصعب إن إحنا نعرف هو فين مشينا ورا زحمة الناس اللي كانت رايحة ناحية الشط وهناك لقيناه واقف بيعلم جوه قارب فأول مرة سمعت له كان بيتكلم عن المشكلة اللي تعباني وهي إيه اللي يتعمل في يوم السبت وتاني مرة كان برضه بيجاوب على أسئلة كتيرة كانت مالية دماغي
حبوا أعدائكم اعملوا الخير حتى مع اللي بيكرهوكم باركوا اللي بيلعنوكم وصلوا للي بيسيئوا معاملتكم لو حبيتوا بس اللي بيحبوكم يبقى انتوا عملتوا ايه زيادة الخطاة برضو بيعملوا كده بيحبوا اللي بيحبوهم ولو عملتم الخير بس مع اللي بيعملوا الخير ليكم يبقى انتوا عملتوا ايه ما تحكموش على الاخرين فمحدش يحكم عليكم ما تدينوش الآخرين فمحدش هيدينكم اغفروا يتغفر لكم ليه بتشوف القشة اللي في عين أخوك لكن مش بتلاحظ الخشبة الكبيرة اللي في عينك أنت وإزاي تقول لأخوك خليني أطلع القشة من عينك وأنت مش شايف الخشبة اللي في عينك يا منافق طلع الأول الخشبة اللي في عينك ساعتها تقدر تشوف بوضوح وتطلع القشة اللي في عين أخوك
ما كنتش محتاج إني أبص على يسطس عشان أعرف قد إيه كلام يسوع أثر في واحد زيه كان سريع في الحكم على الناس بس كان في حاجات برضو كتير كويسة كان صاحب وافي جدا كانت مشكلته بس إنه سريع في الحكم على الناس ودايما يقارنهم بنفسه ويوضح قد إيه هو أحسن منهم و... ومن باقي الناس كلها على رغم تعليم يسوع كانت تقيلة قوي عليه إلا إنه رغم ده ما سابنيش و- ورجع لقيصرية لا كمل معاه في الأيام اللي بعد كده شفنا يسوع هو بيشفي خادم لقائد مئة وكمان قوم ابن أرملة غلبانة قومه من الموت خدم كتير قوي من الفقراء والمحتاجين عمل ده بكل حب فات يجي أكتر من أسبوع على آخر مرة اتكلمنا فيها عن يسوع من يوم ما اتخانقنا على طريقة شفا الراجل أبو إيدي يابسة وبعدها رحنا شفناه وهو فوق المركب ها وصلت لإيه؟ عايز أعرف أنت إيه رأيك دلوقتي في يسوع؟ هو مين؟ يعني بأي قوة بيعمل كل المعجزات دي اللي احنا بنشوفها يوم بعد التاني أنا شفت كل اللي أنت شفته وسمعت كل اللي أنت سمعته لكن لحد دلوقتي مش قادر أعرف مين هو يسوع ده يا ما نفسي أتكلم معاه راجل لراجل كده لأن لحد دلوقتي تعاليمه فجرت جوايا بحر من الأسئلة اللي عقلي مش لاقي لها إجابة
بتهيألي صعب قوي انك تتكلم معاه ده في كل حته م- مئات من الناس متجمعه حواليه لكن انا انا أنا لاحظت لما الناس بتمشي في مجموعه كده صغيره من الناس دايما بيستنوه ويمشوا معاه انت عارف يا يسطس احنا احنا لو قدرنا نتعرف على حد من الرجاله دول ممكن نطلب منهم يرتبوا لنا فرصه نتكلم فيها مع يسوع ليلتها كنا سهرانين حوالين النار اللي ولعناها عشان تنور لنا يعني وتدفينا صليت انا ويسطس وطلبنا ان احنا نعرف اكتر عن يسوع عن تعليمه بعدها بيومين كانت الاستجابه لصلاتنا جالنا واحد من تلاميذ يسوع وقدم لنا نفسه
أهلا أحب أعرفكم بنفسي أنا أندراوس أهلا بيك أنا يسطس وده متياس صاحبي إحنا على فكرة عارفينك أنت واحد من الناس القريبين قوي من يسوع على طول بنشوفك معاه فعلا إحنا 12 راجل اخترنا يسوع عشان نكون تلاميذ ليه إحنا خصصنا حياتنا عشان نتبعه أنا كمان شفتكم أكتر من مرة وسط الناس شكلكم مهتمين بيسوع وتعاليمه بصراحه بصراحه احنا جينا هنا جينا هنا ندور على على اجابات لاسئله كتير عندنا عن الله عن احكام وفرايد عبادتنا احنا من ساعه ما سمعناه واحنا بنحاول نفهم عايزين نعرف هو مين بالظبط أندراوس هو ينفع إن إحنا نتكلم مع المعلم شخصيا؟
ساعتها سابنا اندراوس ومشي لكن بعد ما وعدنا انه هيقول ليسوع عن طلبنا ان احنا نفسنا نتكلم معاه بعد ما مشي بصيت ليوستس حسيت انه انه عنده نفس الشك في انه ممكن نقابل يسوع خصوصا ان احنا يعني عارفين ان وقته ضيق ومشغولياته كتيره لكن الغريب انه في نفس الليله واحنا بنتكلم عن تعليم يسوع سمعنا صوت اندراوس وهو بينادي اسامينا
متياس يسطس تعالوا أنا جبت يسوع عشان يشوفكم سلام لكم أنت؟ م- م- مش قصدي ما كنتش مصدق إنك يعني يا معلم ي- يسطس صاحبي قصده يعني انه يقول ان احنا احنا عارفين قد ايه انت مشغول كتير علينا يعني انك انت بنفسك تيجي عشان تقابلنا ايوه بالظبط ده شرف كبير قوي لينا ان احنا نتكلم معاك احنا عمرنا ما شفنا معلم بيتكلم بكل السلطان والقوه دي لكن تعليمك م- مش زي تعليم أ- اي حد سمعناه قبل كده احنا كل يوم بعد ما نسمع كلامك نقعد نتكلم ونتناقش وساعات بنتخانق عن معنى تعليمك وايه اللي تقصده بالظبط وعلاقته باللي اتعلمناه من صغرنا في المدرسه او في المجمع احنا احنا بس مش عاوزين اسئلتنا تضايقك احنا احنا مجرد نفسنا نلاقي اجابات بالعكس أنا مش متضايق وأنا اللي جيت لكم لحد هنا لأني بقدر وبحترم كل اللي بيدور على الحقيقة المشكله ان المعلمين والحاخامات اللي كنت بعتمد على حكمتهم في تعليمي اصول ديانتي مش قابلين تعليمك لكن بصراحه مش قادر اسمعهم وانكر قوه كلامك والمعجزات اللي بتعملها انا قلبي عايز يامن لكن عقلي جواه صراع رهيب
أنا معجب بصراحتك جدا يا يسطس وفاهم قد إيه أنت متلخبط قول لي إيه هي الوصية العظمى في الناموس؟
تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل أفكارك تمام كده والتانية بنفس أهمية الأولى تحب إلهك وتحب قريبك كنفسك بالوصيتين دول يتعلق كل الناموس والأنبياء تحب قريبك كنفسك معناها انك تحب للآخرين وتتمنى لهم اللي انت تتمناه وتطلبه لنفسك كل إنسان يقدر يحفظ الناموس يحفظ نص الناموس بإنه ينكر نفسه ويأدبها لكن من الصعب إنه يحفظ روح الناموس بقوته وحده طب أعمل إيه؟ ده اللي يكسر وصية واحدة كأنه كسر كل الوصايا اطلب من أبوك السماوي بتواضع هو هيديلك اطلب تلاقي خبط على الباب يتفتح لك لأن كل اللي بيطلب بياخد وكل اللي بيخبط الباب بيتفتح له قولوا لي مين منكم يطلب من أبوه سمكة فيديله تعبان أو يطلب من أبوه بيضة يقوم يديله عقرب إذا كان أي أب شرير يعرف إزاي يدي ولاده عطايا جيدة إيش حال الأب اللي في السماء ده بيدي الروح القدس لكل اللي بيطلبه انا عاوز تقول ان احنا ينفع نتقرب من ربنا ونروح له بالبساطه دي كل القواعد والقوانين القاسيه دي و... وكل اللي درسناه و... ومناقشات والجدل والحكم على الناس وادانتهم مش هي دي الطريقه السليمه للوصول للقداسه عارف علشان تدخل ملكوت الله لازم يبقى إيمانك زي إيمان الطفل الصغير البسيط الله خلق الإنسان علشان يبقى في علاقة معاه طب وتعليم موسى
الله ادى الوصايا العشرة لموسى هي وصايا بسيطة ومحددة ربنا حطها علشان الإنسان يقدر يعيش في أمان وسلام مع نفسه ومع الآخرين ومع السنين قادة الناموس والقادة الدينيين خلوا الوصايا البسيطة دي حمل تقيل وقاسي على كل الشعب
يعني احنا نقدر نرضي الرب ونفرحه بالسهوله دي أيوة يا متياس محبة الله دي عطية عطية عاوز يديها هو لكل البشر مش ممكن نفوز بيها ولا نقدر نشتريها نقدر بس نقبلها
وكلام يسوع ده اللي قعد يرن في ودنا وسلامه اللي دخل قلوبنا بقينا ناس مختلفين واحنا راجعين بيوتنا مش قادر اشرح ايه اللي حصل بالظبط لكن التغيير اللي حصل لي لاحظه ابويا وامي خصوصا ابويا اللي قعد يسالني كتير كتير من الاسئله عن التغيير اللي حصل لي وفاتش سنتين ايه لو كانت كل عيلتي امنت بالرب يسوع وان هو المسيح المنتظر ابن الله مخلص العالم ومن ساعتها اتغيرت حياتنا كلنا للابد
يسوع ربي مليك قلبي رفيق عمري خير صديق معه أسير حيث يسير طول الزمان كل الطريق يسوع حبيبي حظي نصيبي
متياس ويسطس حاولوا انهم يوصلوا لله لكن عن طريق الفرايض والطقوس لكن الرب يسوع كانت تعليمه ليهم مختلفة ورسالة يسوع ليسطس ومتياس هي هي ما اتغيرتش هي إن الله بيحبك وعاوز يبقى في علاقة شخصية بينه وبينك في الوقت اللي كل الديانات والتعليم إن الإنسان لازم يحاول ويجاهد إنه يوصل لله بمجهوده الضعيف الله كلمنا وجالنا للأرض من خلال ابنه يسوع المسيح علشان يقدم من غير مقابل عطية الغفران والخلاص والحياة الأبدية لكل اللي يطلبه كل اللي يآمن بيسوع كرب ومخلص شخصي ليه لو عاوز تنال كل العطايا دي الموضوع مش محتاج غير بس إنك تطلب واللي بيطلب أكيد هيلاقي اعترف له إنك خاطي اقبل وصدق إن الله بيحبك وإنه بعت ابنه علشان يموت من أجل خطاياك ابعد عن كل حاجة بتفكرك بالخطية وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع وحده الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنسمع عن لقاء يسوع مع شخص مرفوض من كل الناس لقاء يسوع مع الأبرص انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان